بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح السادس من عدد 47 لعدد 71 وده انجيل قداس يوم الخميس من الاسبوع السادس بكره بنعمه المسيح. الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فله حياة أبدية أنا هو خبز الحياة أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأكلني فهو يحيا بي هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما أكل آباءكم المن وماتوا من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا أن هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا فقال لهم أهذا يعسركم فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا الروح هو الذي يحيي وأما الجسد فلا يفيد شيء الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة ولكن منكم قوم لا يؤمنون لأن يسوع من البدء علم علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه فقال لهذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه فقال يسوع للاثنى عشر ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي أجابهم يسوع أليس إني أنا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي لأن هذا كان مسمعا أن يسلمه وهو واحد من الاثنى عشر نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين أنا سعيد أن أكون وياكم في اجتماع الأربع من هذه الكنيسة المباركة كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف القاهرة وشكرا لكلمات المحبة اللي قالها أبونا أنجيلوس وشكرا لكل أباء الكنيسة ومجلس الكنيسة الأحباء وشكرا لمحبة كل الأباء الحضور ومحبة الأباء الأساقفة الموجودين معنا النهاردة وكل الشمامسة وكل الشعب من بداية الصوم بنتكلم عن أناجيل قداسات الأيام وفي كل سنة بنختار يوم من أيام الأسبوع ونشوفه في كل الأسابيع السنة دي مختارين يوم الخميس والملاحظة الفريدة في هذه الأناجيل اللي مرتبة بعمل الروح عن في أيام الصيام وأحاد الصيام وثبوته إن في كل إنجيل يوجد سؤال في كل فصل إنجيل يوجد سؤال والسؤال صيغة كلنا عرفناها من صغرنا صيغة السؤال تكشف للإنسان كل شيء تكشف هو عارف ولا مش عارف هو فاهم ولا مش فاهم هو بيفكر ولا مش بيفكر وصيغة السؤال تتحدد قيمته بمن قائله لما يبقى سؤال من طفل صغير أو سؤال من شاب بيتعلم أو سؤال من شخص مسؤول غير ما يكون سؤال من الله ومن كلمة الله والحقيقة يبدو أن روح الله اللي جعل الآباء يختاروا هذه المقاطع من فصول الإنجيل المقدس اختاروها ووضعوها علشان كل واحد فينا ما يتهش بمعنى بمعنى ان السؤال بيكشف الانسان وفترة الصوم هي الفترة المناسبة ان الانسان يكشف ذاته واحنا بنصلي طول فترة الصوم عبارة بنكررها باستمرار بنقول الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين والشياطين يعني مش مجرد الكيان كيان الشيطان يخرج الخطايا والعادات والضعفات ويخرجها الإنسان لكي ما يتوب في إنجيل النهاردة فصل كبير هو من الإصحاح السادس والإصحاح السادس في يوحنا بنقراه دايما كل الإصحاح تقريبا بنقراه في الشهر السادس من شهور السنة القبطية شهر أمشير في أحد الأول والتاني والتالت وغالبا بيبقى بعد كده بدايات الصوم الإصحاح ده عنوانه المسيح خبز الحياة كل ما يدور في هذا الإصحاح معجزة إشباع الجموع حديث المسيح عن المن من العهد القديم ثم يتحدث عن سر التناول وسر التناول من الجسد ومن الدم ويؤكد عليه من خلال آيات كثيرة المسيح خبز الحياة لكن بيجي في نهاية الإصحاح ده وبطرس الرسول يقول التلاميذ الأول يقولوا الكلام ده صعب قوي علينا في صعوبة إن احنا نقبله فالسيد المسيح يقول لهم كده بحرية كاملة قال لعلكم أنتم تريدون أن تمضوا يعني عايزين تسيبوني عايزين تمشوا تبعدوا فبطرس الرسول قدم إجابة في صيغة سؤال هو محور تأملنا النهاردة قال للمسيح ايه قال له يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك الآية دي آية رقم 68 في الإصحاح يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك فيكون سؤال تأملنا في هذا الفصل الإنجيلي لكل واحد فينا بقى السؤال لك إلى من تذهب وكأن المسيح يسألني ويسألك إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي يعني عشان أبسط لكم السؤال إيه مرجعيتك في الحياة دي الحياة اللي احنا عايشينها اللي بيعيشها الإنسان إيه المرجعية بتاعتك إلى من تذهب البعض قد تكون مرجعيته الشهرة هي دي اللي شغلة ذهنه أو المال هو ده العنصر الرئيسي في حياته أو الجمال أو قد يكون المرجعية قوته قوة الإنسان قوته اللي بياخدها من علمه بياخدها من مركزه بياخدها من منصبه هي دي المرجعية بتاعته عارفين لما يحصل كده خلاف مع ناس في الشارع واحد يقول له انت عارف انت بتكلم مين العبارة المصرية المشهورة حاجة زي كده وقد يكون مرجعية الإنسان أيضا في الحاجات دي كلها حتى الخدمة الخدمة هي اهتمامه الأول هو اللي بيروح لها بس مش الخدمة المقصود بها الخدمة الروحية إداريات الخدمة التي دائما تصيب الإنسان بجفاف إلى من تذهب بتروح فين ما هي المرجع بتاعك وبرضه في الأمثال المصرية مثل لطيف يقول لك اللي ملوش كبير اشتري له كبير طب مين الكبير يا بختك لو كان الكبير بتاعك هو كتابك المقدس وهنا نيجي نقف قدام كلمة الله زي ما بيقول إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عنك موقف الإنسان أمام كلمة الله يختلف في ناس بتعتبر الكتاب المقدس كتاب صعب صعب ان انا افهم فيه صعب ان انا ادرس فيه حتى صعب اقرا فيه وطبعا زي ما انتم حضراتكم عارفين في كلمات مكتوبة حتى بالصياغة اللغوية القديمة زي مثلا كلمة حياة زي مكتوبة حيوة أو صلاة صلوة بعض الكلمات وطبعا في الترجمة انتوا عارفين اللغة فيها كلمات تولد وتروح وتيجي كلمات جديدة توضحها أكتر فطائفة من الناس تنظر إلى كلمة الله أنها صعبة ودي بتاعت الآباء والخدام مالناش دعوة بيها ده نوع من الناس نوع من الناس وده نوع آه يعني أبعد نوع يهمل كلمة الله إنجيله ما بيفتحوش ويعني يمكن يفتحوا في مناسبة ولا حاجة إهمال كلمة الله قطاع آخر من الناس يرفض كلمة الله يرفضها يقول لك ده المسيح بقى هو اللي قال الكلام ده دي وصايا المسيح أنا مش مسيح ويرفض يقول لك ده كلام في هذا الرب يقول لك ده كلام كان بيخاطب زمنه احنا في زمن جديد النهارده احنا في عصر التواصل وعصر التكنولوجيا وعصر وعصر الحاجات دي كلها ما كانتش في زمن السيد المسيح أو في زمن العهد القديم نوع يقول كلمة ربنا صعبة ونوع يقول كلمة ربنا يهملها مهملة ونوع يقول كلمة ربنا مرفوضة وفي نوع أصعب من كل دول إن نوع يمسك بعض آيات الكتاب المقدس ومتأسف التعبير يلوي معانيها أو يغير معانيها ويستخدمها بقى أي استخدامات أخرى ما هيش في سياقها ولا في موضعها كلمة الله يعبر عنها الكتاب المقدس في ثلاث مزامير أساسية المزمور الأول في ناموسه يلهج نهارا وليلا وده المزمور اللي بنقوله كل يوم الصبح وفي مزمور 19 اللي هو أوله السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه في مزمور 19 يتكلم عن وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب استقامة الوصية من ساعة ما اتكتبت لغاية النهاردة خط مستقيم الأزمان تتغير والأجيال تتغير وهي مستقيمة وهدفها أنها تفرح والمكان الثالث مزمور 119 في مزمور 119 بنسميه المزمور الكبير والمزمور الكبير مكون من 22 قطعة بحسب الحروف الأبجدية العبرية الأبجدية العبرية 22 حرف عشان كده لما تيجوا تشوفوا العهد القديم عند اليهود هتلاقوا 22 سفر ليه؟ علشان في أصفار مجمعة فعلى سبيل المثال أصفار القانون الأصفار الأنبياء الصغار 12 سفر عند اليهود كتاب واحد مثلا أصفار أخبار أيام أول وملوك أول وتاني كل ده متجمع في سفر واحد فعشان كده العدد اللي موجود ويانا 39 لكن عند اليهود بترتيب 22 سفر في مزمور 119 مزمور الكبير اللي هو بنصليه في نص الليل يقول كده لو لم تكن شريعتك لذتي لهلكت حينئذ في مزلتي وهو مكتوب بطريقة فيها ساجع شوية لو لم تكن شريعتك لذتي فرحتي مهجتي لهلكت حينئذ في مزلتي والمزلة هنا مزلة الخطية ومزلة الإنسان اللي عايش في الخطية وليس عنده أي تعزية عشان كده لما تسمعوا وتقروا في الإنجيل كلمة الجاهل والحكيم مش المقصود الواحد اللي واخد شهادات ولا متعلم في أماكن تعليم راقية أو عالية لا هو فرق حاجة واحدة أن الجاهل هو الذي يجهل كلمة الله والحكيم هو الذي يمتلئ حكمة من كلمة الله باختصار شديد كانوا زمان يقولوا الإنسان الحكيم هو لما شعره أبيض ويشيخ ولما يبقى يوصل للشيخوخة اختبر الحياة ومدرسة الحياة يبقى بالتالي يصير إنسان حكيم ليس الأمر كذلك ويقول لنا في سفر الأمثال المساير الحكماء يصير حكيماً ورفيق الجهال يضر يضيع المساير الحكماء يصير حكيما وما أشهى أن يساير الإنسان حكماء الكتاب شخصيات الكتاب أصفار الكتاب تعالى كده آه ناخد بعض مشاهد من أناس كانوا جهلة وصاروا حكماء أول مشهد ناخده بولس الرسول بولس الرسول في زمنه الأولي كان شخص جاهل وقال عن نفسه فيما بعد كنت أضطهد كنيسة الله وكان جاهل ورغم أنه تعلم عند قدمي غمالائيل وده أرقى معلمي الناموس في زمن القديس بولس إلا إن هذا التعليم أصابه بضيق القلب بقى قلبه ضيق ولما شاءت نعمة الله ينفتح عليه ويظهر له السيد المسيح في طريق دمشق تكون النتيجة أنه يبقى في فترة خلوة طويلة في الصحراء العربية ويتعلم وكأنه كان في فصل إعداد خدام لوحده ويتعلم وتنفتح بصيرته ونسميه شوف بقى الاسم الجميل نسميه رسول الأمم كل الأمم وكل كنايس العالم كل كنايس العالم على اختلاف طوائفها تقرأ في خدماتها جزء من رسائل معلمنا بولس الرسول وصار بولس الرسول حكيما وزي ما حضراتكم تعرفوا كلمة حكيم هنا اللي هي فيلسوف اللي هي الفلسفة الويزدم الحكمة أو الفيلسوفي بقى حكيم بكلمة الله فكأن الكلمة المقدسة تجعل الإنسان حكيما إلى من تذهب أذهب للكتاب ليه؟ لأن الكتاب يجعلني حكيما حتى في شؤون حياتنا اليومية ده مثال مثال آخر بطرس الرسول صياد طول النهار والليل في المية والشبك والسمك والبحر والسفينة ومفيش حاجة تانية شغلاه هو ده عالمه هو ده العالم اللي شغله وطبعا تعليمه كان تعليم محدود وبعدين يا بطرس عندما يكتشف ويذهب للمسيح في معجزة صيد السمك والمسيح يقترب إليه وارموا الشباك وقد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء ولكن على كلمتك كلمتك إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عند الله بتروح فين بتاخد كيانك ومعرفتك منين واحد بياخدها من الصحف من الجرايد ومن النت ومن وسائل التواصل هو ده عالمه وعالمك ده يشبعك مش ممكن عشان كده يقول لك في العالم كله ازدادت نسبة الأتعاب النفسية والأزمات النفسية وامتلأت عيادات الأطباء النفسانيين اه عشان بعد عن المصدر الرئيسي مصدر الشبع بطرس الرسول عندما ذهب ذهب إليه المسيح وهو ألقى الشباك على كلمة المسيح اكتشف ضعفه وخطيته واخرج يا رب من سفينتي لأني خاف ابتدى يكشف نفسه كلمة الله زي السؤال اللي واقفين عنده النهارده هو يكشف للإنسان أحيانا الإنسان يشوف نفسه زي الفل خالص تأتي كلمة الله إن قرأها الإنسان أو درسها بعمق تكشف حياته فبطرس الرسول صار بعد ذلك بطرس الرسول الكارز العظيم اللي له رسالتين في الكتاب المقدس في العهد الجديد اللي بشر واللي كرز واللي أنهى حياته شهيدا واختار أنه يموت على صليب منكس الرأس تعال ناخد صورة تانية من واحد كان عالمه حاجة تانية خالص زكى العشار زكى العشار زي أي واحد فينا يعني بلغة النهاردة بيشتغل محاسب زكى اهتمامك قال هو اهتمام واحد بس وسعادتي فيه طب كويس يا زك وعايش مبسوط عايش ومبسوط بس عندي شوية قلق أو شوية عدم راحة جوانية أو يعني أبدو إن أنا مبسوط وسعيد لكن جوايا في فراغ في فراغ رهيب والفراغ الإنساني عندما يكون في إنسان إنسان يشعر أنه فاضي تماما ويشعر بأتعاب في حياته لا تنتهي طيب إذا كان هتعمل قال إيه قال أنا كل يوم بمارس شغلي وبمارس عملي وبعد فلوسي طبعا فلوس ايامها كانت كلها معدن فقدامه بقى ترابيزه كبيره عمال يعد وياخد ويشوف ويحسب ويتكلم ويا الناس لكن وهو بيعمل الحكايه دي بيسمع كده كلمات عابره عن واحد اسمه المسيح والناس اللي فرحانه بيه واللي شبعانه بيه فلازم اروح للمسيح السؤال بيقول ايه الى من تذهب وكلام الحياه الابديه عندي انت ازاك هتروح لمين انت في حياتك رايح لمين لفلوسك مش هتشبعك طب يلا بيك كده تعالى للمسيح زكى في رغبته كان يريد ان يرى المسيح مجرد نظره النظره دي هتاخد ايه ثلاث اربع ثواني دقيقه اهو شوف المسيح معدي كده وخلاص ولكن كانت المفاجاه ودعوه المسيح له وباسمه وينزل زكى واختبائه في الشجره ينكشف وما تنساش ان المسيح حب يقابله عند الشجره والشجره يعني عند الصليب والمسيح على الصليب يقول كده الى من تذهب بتروح فين وكلام الحياه الابديه عندي مسيحك بيقول لك كده بيقول لكل واحد فينا الليلاتي فزكى لما استجاب للصوت وراح ابتدى يتحرك جواه اتجاه تاني خالص نصف اموالي المساكين طب كان فين ده امبارح كانش موجود وان كنت قد وشيت باحد ارد له اربعه اضعاف ايه يا زكى اللي حصل قال حاجه تانيه خالص صرت حكيما صرت حكيم والقصة طبعا عارفينها لنهايتها هكذا المرأة السامرية المرأة السامرية أيضا تدرجت في معرفتها بشخص المسيح لغاية ما تغيرت كاملة فكرا ورؤية وصارت إنسانة حكيمة وتحولت من الجهل والبعد عن المسيح وطبعا مقابلتها الأولى مع المسيح أو بداية المقابلة يعني كانت جافة شوية لكن برقة المسيح صارت إنسانة تؤمن بالمسيح وصارت قديسة وأيضا صارت مبشرة لأهل مدينتها وصارت حكيمة إيه المرجعية بتاعتك؟ ما هي مرجعيتك طبعا أمثلة كثيرة خالص نسمع مثلا عن موسى النبي أنه كان وأمام فرعون كان دايما يرجع لربنا في الضربات لما نقرأ على الضربات في سفر الخروج نسمع عن ايليا النبي لما وقف قدام شعبه إلى متى تع... إلى متى تعرجون بين الفرقتين إن كان الرب هو البعل فاعبدوه وان كان الرب هو الله فاعبدوه وابتدى يحطهم قدام مرجعيتهم ترجع لمين الخلاصة في ضرورة لنا كلنا ان احنا يكون كبرنا الكتاب المقدس كلمة الله والتقليد يعلمنا ان كلمه الله يجب ان نقراها زي المزمور الاول ناموس يلهج ويلهج في ناموسه نهارا وليلا ولذلك احد خطايا الانسان اهمال كلمه الله هو ايه المطلوب بقى تعال اقول لك هناك ضروره للتعامل اليومي مع كلمه ربنا ويجب ان احنا نعلم ولادنا وبناتنا من صغرهم الحكايه دي الالتجاء لكلمه الله كل يوم بدون انقطاع وده شيء مهم جدا وشيء هو يساهم ويساعدك في تربيه ولادك وبناتك بيت بيقرا الانجيل بيت فيه كلمه الله ده قراءة الإنجيل تساعد جوه البيت مع الصلاة تساعد في تنقية جو البيت خليك كده كأنك تستنشق هواء مقدس تعال أقول لك على ثلاث علامات مهمة جدا لضرورة كلمة الله إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي أنا يا رب لازم أروح عندك ولازم أخد من هذه الكلمة المقدسة أول ضرورة أن كلمة الله تعطيك استعداد في الحياة استعد دايما واخد بالك دايما منتبه زي ما تعرفوا يا أحبائي أن الغفلة أحد مسببات الخطية الغفلة يعني واحد مش واخد باله واحد كده لا هو نايم ولا هو صاحي هي كده يعني حل ما بين الاتنين ولذلك كلمة الله تخلي الإنسان دايما واخد باله منتبه الاستعداد في الحياة يمكن ده يخلينا نفتكر مثل العذارى الحكيمات والجاهلات مثل العذارى الحكيمات والجاهلات وده مثل بيقول لنا على الخمسة دول والخمسة دول لكن أهم حاجة تحطها في بالك إن هم كانوا ملتفتين تماما لقيمة الوقت قيمة الوقت الحكيمات خدوا بالهم من الوقت كويس وحضروا الزيت وملأوا المصابيح وسهروا وانتظروا واستعدوا الجاهلات قالوا يعني ما فيش داعي للعجلة على ايه لما يبقى يجي نبقى نحط زيت كلمة ربنا تخليك دايما منتبه دايما صاحي ما تجيش كده في غفله عدو الخير يسرب لك فكرة ولا يسرب لك عادة ولا يسرب لك صداقة مش كويسة ولا علاقة مش كويسة ولا حاجة كده وتبقى بداية لتعب استعدادك في الحياة انتباهك في الحياة زي فرع الكشافة من أوائل ما يتعلموه كن مستعد كن مستعد كلمة الله تجعل الإنسان مستعدا دي أول ضرورة الضرورة الثانية الامتلاء من المعرفة أحيانا واحد يسألني سؤال في أسئلة مش ب... مش واضح الإجابة عليه أو ما تفيدش الشخص بشيء آم آم شكل من أشكال الجدل الأسئلة الجدلية اللي ما تنتهيش زي حكاية البيضة والكتكوت ومين الأول ومين التاني وهيسموها الأسئلة الفلسفية طبعا الفلسفة قايمة على الأسئلة أساسا يعني الامتلاء من المعرفة الحقيقية ما الواحد ممكن يعرف حاجات بس ملهاش قيمة ملهاش معنى ده يمكن الواحد يعرف حاجات تبقى متعبة بالنسبة له ده انت ممكن تقرا كتاب ما يخلكش تنام طول الليل يعتبر واحد كده لو مسك كتاب في السحر وقعد يقراه ما يعرفش ينام او كتاب في الجريمه قعد يقراه ما يعرفش ينام اما الكتاب المقدس الى من تذهب وكلام الحياه الابديه عندي المسيح بيقول لك كده لكيما تمتلئ من المعرفه الحقيقيه تعرف طريقك تعرف انت ماشي ازاي يبقى الاندكس بتاعك الدليل بتاعك يقول لنا في سفر هوشع هلك شعبي من عدم المعرفة المعرفة الحقيقية في معرفة مزيفة في معرفة ما ما تفيدش الإنسان بحاجة خالص وفي واحد يقرأ أو يعرف شيء مفيد شيء ينميه فهنا الامتلاء من المعرفة الحقيقية بيقول لنا القديس يوحنا الذهبي الفم أن جهلنا للكتاب المقدس هو جهلنا للمسيح وبيقولها بصياغة تانية واحد آخر من القديسين يقول الكتاب المقدس هو فم المسيح الامتلاء من المعرفة طب أنا عايزك كده تمسك يوم من أيامك من أوله لآخره باللي بتشوفه باللي بتكلمه باللي بتحدثه باللي بتكتب له باللي بتقراه امسك كده وشوف ايه الحاجات اللي كانت مهمة وحاجات ما كانتش مهمة هتلاقي حاجات كتيرة ما كان لهاش لازمة خدت وقتك وخلاص مش أحيانا تتكلم مكالمة تليفون تقول زي قلتها ضيعت وقتي حتى لو كانت عشر دقايق طب ما العشر دقايق دول مهمين الامتلاء من المعرفة الحقيقية اوعى تفتكر ان انا اقصد انك تبقى الحياة جادة ما فيهاش اي شكل من اشكال الحاجات الترويحية لا ده الكتاب بيقول ان كان وعظ ما للمسيح ان كانت تسلية ما للمحبة يعني حتى الوقت الترويحي اعمله بس ده بهدف المحبة تزداد فيه محبة إذا ضرورة الامتلاء من المعرفة الحقيقية طيب الضرورة الثالثة بقى للتدقيق في الوصية في واحد كده يعني رؤيته للكتاب يعني زي ما يقول لك ربنا ده رب قلوب وعلى هذه الفكر يكسر بقى كل الوصايا ربنا رب قلوب هو فعلا رب قلوب لكن كمان رب تدقيق في الوصية انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة تدقيق الحياة المدققة في واحد يبلع أي حاجة وفي واحد يدقق يدقق هذا يليق هذا لا يليق هذا مناسب هذا غير مناسب ده ممكن أقدمه ممكن أعمله ممكن مع مين يساعدك في فهم الوصية مين يساعدك في تدقيق الوصية لا تبقى راجل حرفي وناموسي وشكلي ولا تكون راجل سايب الدنيا مفتوحة خالص وما انتش عارف حياتك ماشية ازاي الحياة المدققة أنا في قصة ربما كنت ذكرتها في بعض الاجتماعات الأخرى بتقول عن واحد راح يسأل قديس من قديس البرية بيقول له هو النهين أحسن الكلام ولا الصمت نتكلم ولا نسكت طبعا بيقولوا اذا كان الكلام من ذهب بيكملوا يقولوا ايه يبقى ايه السكوت اذا كان الكلام من ذهب من فضة فالسكوت من ذهب فرد عليهم واحد وقال لهم يبقى الخرس واحد اخرس ده يبقى بقى حاجة أغلى من الذهب مش مظبوطة الحكاية دي كويس شوف بقى الرد الحكيم هونين احسن اتكلم ولا اسكت فرد عليه رد لطيف قوي ده كان قديس من قديس الانبا يوسف أه تقروها في كتاب المناظرات بتاع جون كاسيان يقول كده اذا كان الكلام من اجل الله فهو جيد واذا كان الصمت من اجل الله فهو جيد يعني المهم الهدف بتاع الكلام مش المهم ميكانيكية الكلام نفسه مش الحكاية اتكلم ولا اسكت لا الحكاية ان انت هدفك ايه من الكلام بتتكلم ومدقق في كلامك وكلامك بحساب ومن اجل الله كلام يبني كلام يشجع كلام يرشد كلام ينصح اوكي كويس خالص من أجل الله أما إذا كان كلامك إذا كان صمتك من أجل الله فهو جاي أنت بتعمل إيه إذا ضرورة من ضرورات الكتاب المقدس وجوده وكلام الحياة الأبدية للتدقيق في الوصية بتدقق فيه الوصية اللي انت بتستخدمها واللي بتطبقها وبتفهمها ما في واحد مش بيفهم الوصية كويس مش بيفهم الوصية بمنظورها الروحي حتى المسيح قال لليهود كده ما جئت لأنقض بل أكمل أكمل إيه أكمل الفهم مش معناها أن العهد القديم ناقص لا معناها أن العهد القديم مش مفهوم بأسلوب العهد الجديد برؤية العهد الجديد وده الشيء المهم الخلاصة المسيح يسألك إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي هتروح فين هتشبع من مين هترتاح عند مين مفيش غير واحد إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عنه أنا عايز أختم بنفس العبارة اللي قالها في نفس الإصحاح الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة كلمة ربنا أو كلام الحياة الأبدية اللي هو الإنجيل كله الإنجيل كله اسمه كلام الحياة الأبدية كلمة الله بتؤدي قدامنا أكثر من معنى أول معنى أو اللي ممكن تعمله أنت كن صديقا لكتابك المقدس كن صديق كل يوم لأن كلنا أصحاب وكلنا بنتكلم مع أصحابنا واحد واحد يبقى مبسوط لما صاحبه يكلمه وممكن يطول في المكالمة فاجعل من حياتك من بيتك من مفردات كل يوم صداقتك للكتاب المقدس اعرف كده ان صداقة الكتاب المقدس هي صداقة فرح واحد هيفرحك باستمرار في كل يوم باستمرار صداقة الكتاب المقدس صداقة فرح وصداقة الفرح دهيت بالتأكيد كلمة الله هي التي تلذذ نفسك طبعا كلنا بنقرا كل يوم حاجات كتيرة جرايد ومجلات وبنقعد على النت نشوف ورسائل ومواقع وأخبار وتحقيقات وبرامج التوك شو والناس اللي بتقعد تتكلم كل ده لا يشبع الإنسان إنجيلك فاجعل كن صديقا لكتابك وهذه الصداقة تؤول إلى فرح في حياتك دي نقطة النقطة الثانية إن ما تنساش إن كتابك المقدس هو واسطة روحية واسطة نعمة يعني في كل مرة بتفتح الإنجيل أنت تستدعي النعمة بنسميها الوسائط الروحية أو مصادر النعمة أو ينابيع النعمة وده اللي خلى الكنيسة في كل كنيسة من طقسها أن يكون فيها المنجلية المنجلية كلمة منجلية يعني محل الإنجيل أو موضع الإنجيل فعلشان كل مرة بتخش كنيستك بتبص على المنجلية وتفتكر باستمرار أنك تنال نعمة من الكلمة المقدسة تاخد نعمة بس النعمة دي عايزة منك نظام مش عايزة بفتح الإنجيل بأي طريقة لا واحد بيرتبط بكلمة الله بانتظام وبالنظام وأيضا بالتزام يومي فالكتاب المقدس هو وسط نعمة يملأك بالنعمة بالتعزية والفكرة دهيت فكرة رئيسية بتخليها عندك باستمرار علشان وانت بتتعامل ويا انجيلك وبتحفظ تحفظ منه وتعمل زي وصية المزمور الأول يلهج ليلا ونهارا بيتذكر باستمرار هذه الكلمة المقدسة الأمر الثالث والأخير أن صداقة الكتاب المقدس هي المرشد الحقيقي في حياتك مرشد كل يوم مرشد في التربية مرشد في الخدمة مرشد في العمل مرشد في العلاقات الإنسانية مرشد في علاقاتك الاجتماعية في علاقاتك الأسرية كلمة الله لما يستخدمها الإنسان في لسانه باستمرار, باستمرار هي نوع من الإرشاد عشان كده من الأمور الجيدة إن احنا نربي ولادنا بالنعمة في واحد بيربي ابنه بالأوامر في واحد بيربي ابنه بدلع وأنواع التربية كتيرة لكن في واحد واحد أب وأم بيربوا ابنهم وبنتهم بالنعمة أحد وسائل النعمة التي تعينك في تربية الأسرة كلها هي الكتاب المقدس اجعله هو دايما المرشد يا سلام وانت بتقرا الانجيل هتلاقي منه اجابات على اسئله عندك بتستخدمها لما بتدخل في حوار بينك وبين الاسره بينك وبين اولادك وبناتك ويا بركه كبيره جدا ان يكون ارشادك لابنك في التربيه بايات من الانجيل وهيبقى رائع للغايه لما تقول له تعالى نشوف كده الانجيل بيقول ايه تعالى نفتح الإنجيل سوا ولما يقول لنا في الآية المشهورة ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله اجعل أنت وبيتك أسرتك حياتك في كل المجالات تحيا بكلمة الله واسمع السؤال دهوت وفكر فيه إلى من تذهب سؤال من المسيح لك النهارده الى من تذهب وكلام الحياه الابديه عندي حط قدامك باستمرار ان كل يوم فيه طعام للجسد لكن ايضا الطعام الروحي من انجيلك كل يوم بتاخد منه لفائدتك الشخصيه وايضا للبيت وللأسرة كلها يعطينا مسيحنا أحبائي أن يكون الكتاب المقدس دائما كلام الحياة الأبدية حاضرا أمامنا في حياتنا يملأ بيوتنا ويملأ كنائسنا ويملأ قلوبنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
مرة أخرى باسمكم جميعا بنشكر سيدنا على محبته الكبيرة وتشريفه لنا في هذا المساء